أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكملين مع مدخل النسيان مدخل من مداخل الشيطان اللي دايما حريص ان هو يوقعنا فيه النسيان كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا عن نسيان الآخرة وخطورة نسيان الآخرة واتكلمنا عن نسيان الذنب وان الشيطان دايما مركز على النقطتين دول لكن في الحقيقة ان الشيطان بينسينا حاجات كتير جدا وده من اعظم مداخل الشيطان زي ما قلنا ومن اهم معارك الشيطان من انواع النسيان اللي الشيطان دايما مركز عليها هو ان هو ينسينا الهدف نسيان الهدف نسيان انت هدف من الخلق انت موجود هنا ليه كتير مننا بيعيش حياة آه، هو عايش ياكل ويشرب ويتجوز ويخلف يعني مش مشغول قوي بالحياة غير بالحاجات المادية الأكل والشرب والنوم والجري والرزق وبعدين يتجوز ويخلف ويموت وهي دي حياته قال تعالى وهو بيتكلم عن عن الكفار قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فالإنسان الأصل إن هو يتذكر الهدف من الخلق والشيطان دايما بينسينا إحنا موجودين هنا ليه قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني آه الإنسان هنا مطالب في الدنيا إن هو ياكل ويشرب وي- ويتجوز لكن كل ده ده في إطار العبودية فدايما الشيطان بينسينا الهدف ده هدف الخلق الهدف من الخلق عشان يخلينا عايشين حياة في حالة من العبث يعني انت عايش بلا هدف تاني حاجة من الحاجات اللي الشيطان بينسيها الإنسان هو إن هو ينسيك عهد ربنا سبحانه وتعالى ينسيك الأمر والنهي لو في يوم من الأيام مثلا أب بعت ابنه يشتري حاجة من الشارع والولد نسي فلما يرجع البيت ما جابش الحاجة ما جبتهاش ليه؟ نسيت فلما الإنسان بينسى الأمر ما بيعملش يعني لو أنت كنت عايز تعمل حاجة ونسيت الحاجة دي مش هتعملها فربنا سبحانه وتعالى قبل لما يدخل سيدنا ادم الجنه في عهد ربنا قاله لادم عليه السلام قال ولقد عهدنا الى ادم ايه العهد ده العهد ده ان انت لا تقرب هذه الشجره العهد ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ربنا قال له ما تقربش من الشجره وقال له ان ده عدو وهدفه ان هو يخرجك من الجنه ولكن الشيطان قدر ان هو ينسي سيدنا ادم قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فلما نسي لما سيدنا آدم نسي العهد فقد العزيمة على البعد عن الشجرة وامتثال أمر ربنا سبحانه وتعالى النقطة الثالثة اللي الشيطان دايما بيبقى حريص ينسيها لنا هي نسيان الثواب والعقاب نسيان الثواب والعقاب ودي حاجة مهمة جدا يعني كتير مننا لما بينسى ثواب قيام الليل مثلا ثواب الطاعة لما بتنسى الثواب انت بتفقد الدافع اللي بيخليك عايز تعمل العمل يعني كل لما انت بتقرا مثلا في فضائل الاعمال تعرف ثواب قراءه القران وان الحرف بعشر حسنات اه ايه ده ده عمل عظيم جدا فتلاقي نفسك اتحمست ان انت تقرا لما تعرف ثواب الصيام ثواب قيام الليل ثواب صله الرحم كل لما انت تقرا في فضائل الاعمال دي ده دافع يخليك ان انت تقبل على العمل فاحيانا بيكون الانسان عارف يعني انا عارف ان دي حاجه حلوه وعارف ان ربنا بيحبها وعارف الثواب لكن يجي الشيطان ينسيك ثواب العمل ده ليه علشان يخلي انت عملت زي ما عملتش علشان يضعف في قلبك همة الإقبال على العمل مش بس كده علشان يخليك ما تاخدش نوايا فيخليك بتعمل العمل الأعمال بتاعتك آه، عادة يعني بقيت بتعمل كتير من الطاعات كأنها عادات فده هدف الشيطان الخبيث علشان ينسيك ثواب العمل علشان تفقد الهمة والدافع للطاعة وعلشان يخليك ما تحتسبش وتاخد نوايا لان كل لما انت بتحتسب نوايا في العمل كل ما الاجر بتاعك بيتضاعف تاني حاجه الشيطان بيبقى حريص ان هو ينسيها للانسان ينسيك العقاب بتاع المعصيه عقاب الذنب اللي انت هتقع فيه ليه الشيطان عايز يعمل كده لان كل لما الانسان بينسى العقوبه بيتجرأ اكتر على المعصيه وكمان يعني من ال- من القصص الظريفه او بتحصل معانا على طول يعني كتير مننا ممكن يبقى عارف مثلا عقوبه الغيبه وعارف ان هي من كبائر الذنوب وتلاقيه عارف وحافظ احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في ذم الغيبه وممكن يبقى قاعد في مجلس عادي الناس بتغتاب يعني مره في من المرات كنت قاعد في مجلس يعني مع ناس قرايبنا يعني فبداوا يتكلموا عن حد فقلت لهم يا جماعه على فكره احنا كده ايه ده مجلس غيبه فده كده الكلام ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى فايه يا يا نبطل يا اما ايه انا هقوم امشي فقالوا لا لا لا احنا ما بنغتابش ولا حاجه ده مش غيبه ده احنا بنقول له كده في وشه وبعدين يعني ما هو اصلا كده فقلت لهم لا لا ده غيبه ده كده غيبه فراحوا والله الناس كل اللي قاعدين واحد يقول لك اه والله فعلا ده هو اصلا النبي عليه الصلاه والسلام قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره اه فعلا ده دي من الغيبه واحد تاني يقول لك ايه ايوه ده عارفين حديث السيده صفيه لما السيده عائشه شاورت للنبي كده قالت حسبك من صفيه كذا يعني ان هي يعني قصيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت كلمه والله لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت و- وحد تاني يقول لك اه ده فعلا ده عقوبه الغيبه ان الناس بتيجي يوم القيامه يخمشون يخمشون وجوههم وصدورهم باظفار من نحاس فتخيل كده ان كل الناس اللي قاعدين عارفين الاحاديث دي ومع ذلك اتكلمنا في الغيبه ليه الشيطان بينسينا بينسيك عقوبه الغيبه في اللحظه دي فيخليك تستمتع بالمجلس وتضحك وتهزر وتقعد معاهم عادي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بالمعنى ده قال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني هو عارف ان ده خوض في الايات ومع ذلك ايه قاعد ربنا قال بعدها ايه واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر يعني الشيطان بيجي ينسيك وانت قاعد في المجلس اللي فيه حرام ينسيك الحرام ينسيك عقوبة ده واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عكس النسيان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين رابع حاجة الشيطان دايما بيبقى حريص ان هو ينسيها لنا نسيان النفس ان الشيطان ينسيك نفسك إيه سبحان الله كان من القصص كانت في اسباب النزول في آية من كتاب الله ان جه العاص بن وائل احد المشركين وجه للنبي عليه الصلاه والسلام ومع عظم كده وايه وفتت العظم كده والهواء طير ال ال الرماد بتاع العظم فقال يا محمد تزعم ان ربك قادر على ان يبعث هذا يعني انت بتقول ان ربك قادر ان هو يبعث ده فقال صلى الله عليه وسلم نعم ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار سبحان الله كان الاثر جه في في ابن كثير تفسير ابن كثير إيه، ولكن الايه اللي نزلت من اسباب نزول الايه دي قال تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين يعني الانسان اللي اصله خلق من ايه نطفه ماء مهين فاذا هو خصيم مبين بيخاصم ربنا سبحانه وتعالى مبين يعني واضح في الخصومه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي نفسه نسي اصل الخلق بتاعه ان هو انسان ضعيف فقير لربنا سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فالإنسان لما بينسى نفسه بيتكبر على أمر ربنا سبحانه وتعالى يعني الإنسان لما حتى احنا بنقول كده يقول لك يا عم ده نسي نفسه نسي نفسه يعني إيه؟ يعني حط نفسه في منزلة فوق منزلته فلما الإنسان ينسى نفسه مع الناس يتكبر على الناس ولما ينسى نفسه مع ربنا سبحانه وتعالى يتكبر على الشرع يتكبر على اوامر ربنا سبحانه وتعالى يحكم رايه في كل اوامر الدين يقول لك لا لا مش مقتنع مش داخله دماغي فده الانسان اللي الشيطان قدر ينسيه نفسه فخلاه متكبر خامس حاجه وهي اخطر حاجه الشيطان بيقدر ينسيها للانسان هو ان الشيطان يقدر ينسي الانسان ربنا سبحانه وتعالى طبيعي ان الانسان اللي بيتذكر ربنا سبحانه وتعالى بيراقب ربنا ده بيبقى عنده واعظ في قلبه كده دايما على وجل هو بيعمل الطاعه هو فاكر ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعمل معصيه هو فاكر وخايف من ربنا سبحانه وتعالى عارف ان ربنا مطلع عليه عارف ان ربنا رقيب حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لك يعني ايه قال لك يعني لو كان الانسان ده في اللحظه دي مؤمن ايمانا كاملا يعني ثمره الايمان ايه ان الانسان يوقن ان ربنا شايفه ان ربنا مطلع عليه وان ربنا قادر عليه وان ربنا قادر ان هو يقبضه على لحظه المعصيه دي فلو كان الانسان ده مؤمن في اللحظه دي ايمانا كاملا ان ربنا شايفه ومطلع عليه ما كانش هيعمل ده يعني لو كان مؤمن ما كانش هيزني لو كان مؤمن ما كانش هيسرق ما- لو كان مؤمن ما كانش هيشرب الخمر لو كان مؤمن ايمانا كاملا ان ربنا رقيب عليه فدايما الشيطان عايز ينسينا الحته دي ينسينا ان ربنا شايفنا ينسينا ربنا سبحانه وتعالى ودي أخطر حاجة إن الإنسان يعيش في الدنيا وهو ناسي ربه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم كون الجزاء من جنس العمل هو نسي ربنا سبحانه وتعالى فكانت العقوبة إن ربنا خلاه ينسى نفسه وينسى الحاجة اللي تصلح نفسه وينسى الحاجة اللي تزكي نفسه وتنجيها من العذاب يوم القيامة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فدي كانت بعض مداخل الشيطان في النسيان ان الشيطان دايما عايز ينسينا وعايز يبعدنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينجينا من كيد الشيطان ان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه مع كيد جديد وحيله جديده من حيل الشيطان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة
أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي